بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين محمد بن عبد الله أرسله ربه رحمة للعالمين يقول النبي محمد صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه وفي رواية إن أفضلكم من تعلم القرآن وعلمه وبعد فالإنسان ليس يشرف إلا بما يحفظه ويعرفه لذاك كان حامل القرآن أشراف لمة أولي الإحسان وإنهم في الناس أهل الله وإن ربنا بهم يباهي وقال في القرآن عنهم وكفى بأنه أورثه من اصطفى وهو في الأخرى شافع مشفع فيه وقوله عليه يسمع يعطى به الملك مع الخلد إذا توجه تاج الكرامة كذا يقرى ويرقى درج الجنان وأبواه منه يكفيان فليحرص السعيد في تحصيله ولا يمل قط من ترتيله سلام الله عليكم ورحمته وبركاته وأسعد الله أيامكم بكل خير وبركة مع رواية ورش عن الإمام نافع المدني كما وعدتكم في الحلقة السابقة أن حلقة اليوم من الحلقات الهامة في رواية ورش عن الإمام نافع وكنت سميتها من الحلقة السابقة أن حلقة اليوم هي حلقة التحريرات حلقة التحريرات طيب نتابع اليوم بإذن الله تبارك وتعالى عندنا مراجعة الآيات من سورة البقرة من الآية 191 إلى الآية 202 من نفس السورة الكريمة نتابع سويا ورجاء تسجيل ما يقال وما فيه من تحريرات وخطوات التحريرات اللي هتتم أولا عندنا في الفوائد لفظ رأسه عندنا لفظ رأسه هذا اللفظ لو لاحظنا أن فيه همزة ساكنة وإحنا أظن قتلنا موضوع الهمزة الساكنة بحثا على مدار حلقات عدة طيب الهمزة الساكنة دي هل تبدل لورش هل تبدل هذه الهمزة لورش الجواب بنقول نلاحظ من اللفظ السابق اللي هو رأسه أن الهمزة الساكنة مسبوقة بحرف الراء طيب هل حرف الراء ده جاوبوني بالله عليكم هل حرف الراء ده من الحروف السبعة اللي ذكرناها الياء والتاء والنون والميم والفاء والواو وهمزة الوصل ده الهمزة الساكنة قبلها راء ولذلك بقول نلاحظ من اللفظ السابق أن الهمزة الساكنة مسبوقة بحرف الراء إذا يستنتج أنه لا إبدال للهمزة الساكنة لا إبدال للهمزة الساكنة والسبب شوفوا السبب مش هنبدل ليه أولا أولا حرف الراء ليس من الأحرف السبعة كلام سليم هي ياء ولا تاء ولا نون ولا ميم ولا فاء ولا واو ولا همزة الوصل لا ده ولا ده ولا ده ولا ده حرف الراء ليس من الأحرف السبعة طيب في سبب آخر آه انظروا إلى اللفظ السبب الآخر اللفظ المذكور ليس من المستثنيات رأسي ده رأسي يا ترى بئس ما مش احنا قلنا ان ورشة هيبدل الألفاظ هيبدل الهمزة الساكنة لألفاظ من المفترض انها لا تبدل وبالرغم من ذلك استثنيت من القاعدة وأبدلت عند ورش إيه هي الألفاظ دي بئس وبئسنا والذئب وبئر هل الألفاظ اللي أنا ذكرتها الأربعة دول فيهم كلمة رأسه ما فيهمش كلمة رأس عشان كده قلت حرف الراء ليس من الأحرف السبعة ده أصل القاعدة خلي بالكوا ده أصل القاعدة طيب ما يمكن اللفظ ده من المستثنيات قلت اللفظ المذكور ليس منين من المستثنيات أظن الكلام واضح طيب ننظر إلى بداية التحريرات بقى نخش على بداية التحريرات وخلي بالنا كل إخواننا وأخواتنا من الكلام اللي هيقال لفظ الذكرى عندنا على سبيل المثال في الآية رقم 200 النهاردة لفظ ذكرى هذا اللفظ هذا اللفظ من الألفاظ التي يجوز فيها عند ورش أو يجوز لورش فيها التفخيم والترقيق يعني لورش أن نقول ذكرى ولورش أن يقول ذكرى احنا حافظين ان من ساعة ما بدأنا برنامج رواية ورش كان اللفظ يقول يراء مفخمة فيه زي حفص يراء مرققة لورش حسب القواعد اللي انتوا عارفينها لورش لكن لفظ جنة ينفع اعمل فيه الاتنين اعمل فيه التفخيم واعمل فيه الترقيق ولذلك اسمعوا التعليق بيقول ايه من الالفاظ اللي هو مين ذكرى او ذكرى من الالفاظ التي يجوز فيها لورش تفخيم ذكرى وترقيق الراء ذكرى مع ملاحظة ها خلي بالكم من اللي جاي مع ملاحظة أن هذه الألفاظ اللي هي زي نحو ذكرى أو ذكرى أن هذه الألفاظ مقيدة مقيدة سامعين كلامي مقيدة بمد البدل اه يعني الكلام مش على العنان يعني مش على هواي اقول ذكرى وذكرى لا ان هذه الالفاظ مقيدة بمد البدل زي ايه مثل ذوات الياء اللي هو اللي كنا بنديها مصطلح المقلل بخلف عنه احنا لما كان بيجتمع البدل مع ذوات الياء مش كنا بنقول لو كسرنا البدل هنفتح ذات الياء ولو وسطنا البدل هنقلل ذات الياء ولو اشبعنا البدل هنعمل فتح وتقليل في ذوات الياء اذا الامر مقيد حسب ما بمد البدل نفس الكلام في ذكرى وذكرى فبقول مع ملاحظة أن هذه الألفاظ مقيدة بمد البدل مثل ذوات الياء المقلل بخلف عنه كما سيوضح إن شاء الله تعالى في التحريرات نشوف بقى الكلام اللي هيتقال يبقى احنا المهم اللي احنا عرفناه ان ذكرى ينفع اعمل فيها تفخيم ويعمل فيها ترقيق طيب كلام جميل جدا طيب ما تيجوا نشوف بقى التحريرات الخاصة ونبتدي نبين بقى شغل التحريرات بتاعت حلقة اليوم بصوا معايا لحظة في هذه الآية لو انتم فاتحين معايا الآية رقم 200 ومتابعين معايا الشرح الآية دي عشان أعمل فيها التحريرات الله يرضى عنكم هقسم الآية لشقين هقصها إلى شقين هقصها إلى شقين ال- الشق الأول اجتماع كلمة آباءكم مع كلمة ذكرى آباءكم فيها مد بدل اللي هو آ في أول الكلمة آ واجتمع الذكرى أو ذكرى اللي فيها التفخيم والترقيق يا ترى إيه التعليق اللي مكتوب تحت اقرأوا كده معايا التعليق بيقول إيه نلاحظ من الآية السابقة اجتماع مد البدل اللي هو آ اللي هو آباءكم مع لفظ ذكرى أو ذكرى فكيف يتم الجمع بينهما ازاي اجمع البدل مع كلمة ذكرى او ذكرى انت لسه قايل لنا من شوية ان الكلام مقيد يبقى فيه في الكلام كلام طب اسمعوا كده هيحصل ايه تعالوا نشوف التحريرات بتقول ايه عندي مد البدل اللي هو آباءكم فيه اتنين واربعة وستة دي المعطيات بتاعتي وعندي ذكرى او ذكرى فيها التفخيم والترقيق يا ترى لو قرينا بالقصر هنعمل ايه ولو قرينا بالتوسط هنعمل ايه طب شوفوا القصر الاول حصل ايه القصر حركتان هعمل عليه التفخيم والترقيق ما هو عادي يا شيخ ايه المشكله طب بصوا اللي جايه التوسط اربع حركات عليه ايه بصوا التفخيم فقط اه ده احنا ابتدينا نشتغل التوسط اربع حركات مش هينفع اعمل في ذكرى الا التفخيم يا من تقرا بتوسط البدل يا اخي يا اختي يا اللي هتقراي بتوسط البدل او تقرا بتوسط البدل ان- انظر انك لو جت كلمه ذكرى معاك مش هينفع تعمل فيها الا التفخيم بس التفخيم بس كلامي واضح يبقى القصر انت ليك مطلق الحريه تفخم وترقق لكن لو قريت بالتوسط مش هتعمل الا التفخيم فقط الكلام واضح طب ما تيجي نشوف الاشباع كمان الاشباع ست حركات عليه في ذكرى ايه التفخيم والترقيق اذا اذا شا- شايفين الشاشه القصر والاشباع عليهم الاثنين التفخيم والترقيق لكن التوسط بس هو اللي عليه التفخيم فقط الكلام ده يحفظ الله يرضى عنكم التحريرات منتهى الاهميه شغلنا في روايه ورش على التحريرات اللي انتم شايفينها دي ده شغل ورش لكن بقيه القواعد سهله ويسيره سلسه ما فيهاش كلام طيب ادي الشق الاولاني من الايه خلي بالكم لان في حاجه انا بمشي بمشي بيها خطوه خطوه طيب الشق الثاني من الايه اجتماع البدل مع ذوات الياء نفس الايه ما انا قلت لكم انا قصيت الايه حتتين خلاص الشق الثاني من الآية اللي فيه كلمة آتنا بدل والآخرة بدل والدنيا ذوات ياء فيها فتح وتقليد ولذلك بصوا بصوا التعليق بيقول ايه نلاحظ من الآية السابقة برضو اللي لسه كنا شغالين عليه اجتماع مد البدل اللي هو آ آتينا ألا خيرة اجتماع مد البدل خلاص مع المقلل بخلف عنه اللي هو الدنيا فكيف يتم الجمع بينهما أظن الكلام سهل الكلام ده أنا تعرضت له كتير طيب خلينا كده نجمعه بصوا تابعوا كده بقى اللوحة القادمة مد البدل آتينا مد البدل آتنا اتنين واربعة وستة دي المعطيات بتاعتي طب ومقلل بخلف عنه الدنيا انا ماشي بترتيب الآية اللي قدامكم في المصحف مقلل بخلف عنه الدنيا فيها فتح وتقليل خلاص ومد البدل الآخرة فيها اتنين واربعة وستة اعملها ازاي رقم واحد هعمل القصر في آتنا خلاص القصر عليه في الدنيا ايه انا عايزكم انتوا بقى اللي تقولوا ده احنا حفظناها هنعمل الق- الفتح في الدنيا يبقى القصر في آتنا هياخد الفتح في الدنيا هياخد برضه هو هو القصر ومش هينفع أمد البدل في حتة اتنين وأوسطه في حتة تانية مش لازم أو- أ- أ- أساوي مدود البدل مع بعضها ولا إيه يبقى القصر في آتنا هياخد الفتح في الدنيا هياخد القصر في الآخرة طيب لو قريت بالتوسط في آتنا أربع حركات هيعمل في الدنيا تقليل فقط والآخرة برضه توسط مفهوش كلام طب ولو قرينا بالإشباع في آتنا نصيب الأسد الإشباع ست حركات في آتنا هعمل في الدنيا فتح وتقليل هعمل في الدنيا فتح وتقليل والآخرة الإشباع يبقى رقم ثلاثة آتنا هعملها بالإشباع ست حركات عليه في الدنيا نصيب الأسد الفتح والتقليل وعليه الإشباع بقى أتمم مسألة الإشباع ست حركات يبقى ده الكلام يبقى أنا مسكت الآية قصتها شقين شق نفس الآية شق الآتنا والذكرى البدل مع ذكرى والشق الثاني البدل مع ذوات الياء طب الخطوة الثالثة تعالوا نجمعهم مع بعض تعالوا نجمعهم مع بعض نتابع سويا ازاي هنجمعهم مع بعض نجمع الخطوات اللي فوق الخطوة رقم واحد مع الخطوة رقم اثنين بصوا كده الكلام بيقول ايه بصوا الكلام بيقول ايه فكيف يتم الجمع بين الحالة الأولى اللي هو البدل مع ذكر والحالة الثانية اللي هو اجتماع البدل مع المقلل بخلف عنه حطوا المعطيات الأول أنا عايز أقول لكم على حاجة اعملوا لما يحصل له- لما يحصل جمع بين أوجه حطوا المعطيات وابتدوا حطوا الأوجه آباءكم اتنين واربعة وستة وذكرى فيها تفخيم وترقيق وآتنا اتنين واربعة وستة والدنيا فيها فتح وتقليل والآخرة فيها اتنين واربعة وستة ها يلا نعملها مع بعض بصوا لو انا قرأت هنعملها مع بعضنا القصر في آبائكم هياخد في ذكرى لسه قايل القصر ياخد ايه تفخيم وترقيق وهيمشي في اتينا برضو قصر وهياخد في الدنيا فتح بس والاخره قصر ماشيه بالتوازي بصوا الكلام انا ماشيه افقي القصر في آبائكم هياخد في ذكرى تفخيم وترطيب هياخد في أتينا قصر زي ما احنا ماشيين على قصر والدنيا ما فيهاش إلا الفتح لأن أنا بقصر البدل والآخرة قصر بس طب التوسط في آبائكم هياخد التفخيم فقط واحنا لسه متفقين على الكلام ده دلوقتي التفخيم فقط في ذكرى وهمشي توسط في آتنا وهمشي التقليل في الدنيا عشان موسط والآخرة توسط زي ما هي الإشباع نصيب الأسد نصيب الأسد عشان كده أنا اديته كلمة نصيب الأسد لأن هتلاقيه واخد الاثنين هياخد في ذكرى التفخيم والترطيب كده كده الإشباع ماشي في أثينا زي ما هو ماشي الدنيا برضه هياخد الفتح والتقليل والآخرة زي ما احنا ماشيين إشباع شايفين الكلام يبقى آدي كيفية الجمع بين البدل مع ذكرى مع ذوات الياء أو المقلل بخلف عنه طيب ديت كانت بعض التحريرات اللي انا كنت عايز اتكلم عنها نختتم بقى الكلام بالمقلل بخلف عنه او المقلل قولا واحدا عشان نتابع التلاوه المقلل قولا واحدا الكافرين والنار الكافرين حيثما وردت في القرآن والنار لأن جاء بعد الألف راء متطرفة آخر الكلام ومكسورة لازم الشرطين في آخر الكلام ومكسورة طيب ايه تاني المقلل بخلف عنه المقلل بخلف عنه كلمة اعتدى معا ايه كلمة معا دي عشان ما حدش يتلخبط يعني اعتدى جت في الآية مرتين فاديتها كلمة معا معا يعني مثنى الاتنين مع بعض اعتدى معا طيب وعندنا أذن حال الوقف عليها لأن لو أمهاف عليها هجيبها ألف أذى أو أذى طيب التقوى أو التقوى هداكم أو هداكم خلاص في الآية 198 الدنيا عندنا في الآية 200 والآية 201 عندنا هداكم هداكم في الآية 198 وعندنا الدنيا في الآية 200 والآية 201 ديت كلام على بعض الكلمات الخاصة في صفحتين اليوم والتحريرات اللي مشيتها على ثلاث خطوات طيب كده انتهينا آه نؤدي بعض الآيات وفي حين انتظار آه اتصالاتكم بإذن الله تبارك وتعالى طب نتابع الاتصال الأول السلام عليكم السلام عليكم
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته تفضلي يا أم وعليكم تسنيم السلام ورحمة الله وبركاته أسمعك يا أم تسنيم تفضلي حضرتك أنا كنت بس عاوزة أشتكي من شيء تفضلي الاتصال بيكم بيبقى متعذر جدا يعني صعب
طيب حاضر فبتمنى بس يكون في خطين آه، الواحد بس يعرف يتصل على أحد الخطين يعني حاضر حاضر حاضر حاضر يا أم تسنيم حاضر جزاك الله خيرا وجزاكم مثل أبدأ حضرتك اتفضل إن شاء الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم واقتلوهم حيث ثقفتموهم وأخرجوهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم والفتنة أشد من القتل ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوا حتى يقاتلوكم فيه فإن قاتلوكم فاقتلوهم كذلك جزاء الكافرين فإن انتهوا فإن الله غفور رحيم وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين بارك الله فيك يا أم تسنيم طب حضرتك ممكن أسأل سؤال تفضلي
آه، في حضرتك اللي هي ثم أفيد الآية الآية 199 تمام آه، واستغفروا الله الراء مرققة تمام آه، طيب آه، الله تبقى مفخمة أي نعم كما هي كما هي نعم يعني طب ممكن أقرأها تفضلي طب حضرتك هبدأ من أول واستغفروا الله واستغفروا أحسنت واستغفروا الله تمام ترقيق الراء لا يؤثر على تفخيم لم لفظ الجلالة أصلك من الواو ورا- وراها فطبعا بتبقى صعبة شوية في ال- في تفخيم ال- اللام عن الترقيق تمام تمام طب جزاك الله خيرا جزاكم مثل أم تسنيم بارك الله فيك معنا الأخت فاطمة من القليوبية السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته تفضلي يا أخت فاطمة
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين طيب هستأذنك في حاجة آه، وأحسنوا بيني إشباع المد
ماشي وأحسنوا إن الله يحب المحسنين وأتموا الحج والعمرة لله فإن احصرتم فما استيسر من الهدي هستأذنك بيني لي النقل تاني فإن أحصرتم
فإن اخترتم بئنوا هو الهمزة حركتها ايه مضمومة يبقى لما نعمل النقل تبقى النون ايه مض- يبقى فئنوا يلا مضمومة يلا اتفضلي فإن اخترتم فما استيسر من الهدي ايوه كده ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه طيب انا هستأذنك في حاجة أو به أيوة.
أذى ايوه كده اكمل أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك فإذا فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة ذلك لمن لم يكن أهله حاضر أهله.
المسجد الحرام يا اخت فاطمة بين الضمة اهله ثاني ذلك لمن لم يكن ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب بارك الله فيك يا أخت فاطمة بارك الله فيك معنا الأم الأم زينب من السعودية السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته تفضلي يا أم زينب
أبدأ من أول وجه تفضلي بس هستأذن حضرتك بس توطي صوت التلفاز تفضلي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم واقتلوهم حيث ثقفتموهم حيث ثقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم والفتنة أشد من القتل ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه فإن قاتلوكم فاقتلوهم بين القلقلة فإن, فقطعوها
فإن قاتلوكم فاقتلوهم كذلك جزاء الكافرين طيب انت انت بتقرأي بحفص ولا بورش؟
لا أنا بقى عايزة أتعلم ورشة طيب يبقى لا- جزاء مد متصل مظبوط كده؟
نعم يبقى هندوا كام حركة؟
أربع حركات لا ستة ستة اه المد المتصل عند ورش ست حركات ماشي متفقين طيب إن شاء الله ال- نتفق الحاجة الثانية الكافرين كلمة الكافرين اللي بالياء والنون مقللة عند ورش يعني ايه مقللة يعني الفتحة هميل بيها شوية هفتح فتحي بالعرض الكافرين يلا كذلك جزاء كذلك جزاء الكافرين ايوه كده
فإن انتهوا فإن الله غفور رحيم وقاتلوهم حتى لا لا تكون خلي بالك بقى كلمة نعم.
حتى لا نعم.
تقلل عند ورش يلا وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون ويكون الدين لله طيب ويكون ثاني ويكون الدين ويكون الدين لله فإن انتهوا فلا عدوان إلا فلا عدوان إلا على الظالمين الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص فمن اعتدي عليكم فاعتدوا عليه فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى بمثل ما اعتدى عليكم واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين شوفي برضو واعلموا ان الله مد منفصل هيعملوا واعلموا ست حركات بالظبط كده يبقى المتصل والمنفصل هيعملوا نعم.
كم حركه ورش ست حركات تمام واعلموا أن الله واعلموا أن الله أن الله مع المتقين وأنفقوا في سبيل الله في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم بأيديكم إلى التهلكة تمام واحسنوا إن الله يحب المحسنين بارك الله فيك يا ام زينب احسنتي تابعينا باستمرار ما شاء الله ادائك طيب طيب معنا متولي من القاهره السلام عليكم يا شيخ محمد وعليكم السلام ازي حضرتك الحمد لله ازي حضرتك نقرا تفضل يا متولي واتم الحج
واتموا الحج والعمره لله فان احصرتم فما استيسر من الهدي ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله استاذنك يا متولي آه، وط- وطي التلفاز شويه وطي فمن التلفاز.
كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية ففدية من صيام أو صدقة أو نسك فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي لا اوصل الكلام آه، فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي اوصل فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي مم.
فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم مم.
تلك عشرة كاملة ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب بارك الله فيك يا متولي أحسنت يا حبيبي بارك الله فيك جزاكم الله خيرا يا شيخ محمد.
جزاكم الله.
السلام عليكم معنا أخونا عبد الله من المغرب السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته كيف حالك أخي عبد الله بارك الله فيك أخي وحفظك الله ونفعنا الله بعلمك اللهم أمين آه، آه، ممكن تقرأ أقرأ أخي اتفضل
آه، من بداية اقتلهم نعم آه، آه، آه، هات وقتلوه
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم واقتلوهم حيث فقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم والفتنة أشد من القتل ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه فإن قاتلوكم فاقتلوهم كذلك جزاء الكافرين ب- بين التقليل الكافرين كذلك جزاء الكافرين فإن انتهوا فإن الله غفور رحيم وقاتلوهم لا. أخي حتى عبد الله.
لا تك... نعم تسمعني نعم بين التفخيم وقا وقا الله أكبر. وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم طيب أنت تقرأ بورشة على القصر أم على التوسط آه على التوسط طيب يبقى إذا فمن اعتدى بالتقليل قولا واحدا نعم فمن بارك الله اعتدى فيك. نعم فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا أشبع أشبع صلة الميم هاتها ست حركات بأيديكم ست حركات بارك الله فيك ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين بارك الله فيك أخي عبد الله بارك الله فيك وحفظك الله أخي والسلام عليكم ورحمة الله وعليك السلام ورحمة الله معنا الأخت آلاء من القليوبية السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أقرأ تفضل منين إن شاء الله أفندم أقرأ منين اقرأ من أول وأتم الحج والعمرة لله حاضر وأتموا الحج والعمرة لله فإن احصرتم فما استيسر من الهدي ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة, وسبعة إذا رجعتم تمام تلك عشرة كاملة بس خلي بالك تلك عشرة الإضغاء الإخفاء حاضر تلك عشرة كاملة ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب بارك الله فيك يا آلاء أحسنت معنا أخونا علاء من السعودية السلام عليكم عليكم السلام ألو معاك يا علاء سلام ع- كم تبلغ من العمر يا علاء
ألاء ألاء علاء آلاء آه طيب عندي كم سنة يا آلاء
ثانية ونص طيب آه، اقرأي يا آلاء هتقرأي بحفص أم بورش حفص حفص طيب اقرأي يا آلاء سورة اللي انت فيها شيخ محمد سورة ايه؟
كما تحب يا آلاء
خلاص اقرا سورة ال- انت بتحفظ سورة الكهف اقرا سورة الكهف سورة ايه؟
اقرأي سورة الكهف يا آلاء سورة الكهف الكهف
يلا يلا من الأول، يلا. يلا يلا بسرعة بقى عشان عمو أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل عوجا قيما لينذر بئسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين لا، قالوا خلي بالك يا آلاء. يا آلاء وينذر بيني فتحة الراء راء
أن- أن- وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا أنذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخ- كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا بارك الله فيك يا آلاء أحسنت يا آلاء طيب معنا أخونا عبد الرحمن من البحر الأحمر السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته كيف حالك يا شيخ عبد الرحمن بخير حال بارك الله فيك اتفضل يا شيخ عبد الرحمن آه، من أين أبدأ إن شاء الله؟
نقلب بقى الصفحة الحج أشهر معلومات
معذرة بس أنا لسه فاتح من التلفاز بسم الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى يا شيخ عبد الرحمن نعم.
فإن خيرا أم خيرا خيرا أيوة خيرا كده وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب ها ليس ها؟
يا أولي الألباب بالتحقيق واتقون يا أولي أيوة كده.
الألباب ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين بارك الله فيك يا شيخ عبد الرحمن أحسنت معنا أم محمد من الشرقية السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته تفضلي
آه، ممكن سؤال تفضلي آه، كلمة القرآن آه، هي آه، ليه برضو ما حققناش فيها النقل ما قلناش القرآن نعم آه، لأن النقل لا يكون إلا من كلمتين نعم النقل لا يكون إلا من كلمتين باستثناء كلمة واحدة في كتاب الله تعالى في سورة القصص كلمة ردءا نعم تقرأ لورش ردا نعم حضرتك هتقولي لي طب ما عندنا الارض من كلمة واحدة آه، ال آه، لوحدها وال- وأرض لوحدها أحسنت لأنها منفصلة حكما الألف واللام لوحدها جزاك الله خيرا جزاكم الله
ثم أفيضوا نعم
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرًا فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا وقنا عذاب النار نعم أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب بارك الله فيك يا أم محمد أحسنت معنا الأخت نسمة من القليوبية السلام عليكم السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله ممكن ممكن يا شيخ آه، ان شاء الله اقرا الايه اللي هي 200 ان شاء الله
الآية رقم كم؟
آه، 199 تفضلي
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ثم أفيض من حيث أفاض الناس واستغفروا الله بس عايز بقى إيه؟ ثم أفيضوا حقق المد الطبيعي ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباء كذكركم بس الصبر آباء عليا مش في صلة الميم كذكركم نعم آه.
يلا.
فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا فمن الناس من يقول ربنا ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة وما له في الآخرة من بس خلي خلاق بالك من حاجة انت نعم.
عملتي البدل صح مع النقل نعم.
بس الراء مرققة وما له تاني وما له في الآخرة من خلاق وما له في الآخرة من خلاق وما له في الآخرة من خلاق ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار أدائك طيب بس خلي بالك من الترقيق وفي الآخرة را وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب بارك الله فيك آه معنا الأخت إسراء من كفر الشيخ السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته تفضلي أخت إسراء أقرأ من فيه إن شاء الله اقرأ من أول الحج أشهر معلومات
بسم الله الرحمن الرحيم الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب ليس عليكم جناح عايزك بقى ايه تبيني لي يعني ايه ن- نفسي في اللي يقرا يبين ساعات بعض الاحكام للناس عارفه عايز ايه في الاحكام في الايه دي اتفضل.
آه ألا الباب لما نبتدي بيها مش نقول ألا الباب لا الباب صح ولا لا صح إن شاء الله يلا هاتيها تاني واتقوني حاضر. واتقون يا أولي الألباب الألباب ابتدي بهمزه الوصل الاول ألا الباب الألباب م- الباب م.
ليس عليكم جناح اعمل أن النقر جناحنا حاضر. ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله من حيث افاض الناس
فأفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم بارك الله فيك يا أخت إسراء وفيكم جزاكم الله خير وجزاكم الله معنا أخونا عبد الله من الإسكندرية السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته اقرأ يا عبد الله
ينفع أقرأ سورة الصف ينفع تقرأ سورة الصف بسم الله الرحمن الرحيم سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم بس بص يا عبد الله عبد الله نعم اقرأ بالراحة خلاص محدش بيجري ورانا صح ولا لا صح بالراحة يلا بسم الله الرحمن الرحيم سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون خلي بالك يا عبد الله قول معايا لم تقولون عبد الله نعم قول معايا لم تقولون لما تقولون ايوه كملها بقى لما تقولون ما لا تفعلون قبل مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص بارك الله فيك يا عبد الله احسنت طيب آه، هجيب كده مقطع اللي هو ال- الحج أشهر معلومات نقرأ هذه الصفحة إن شاء الله آه، على وجه توسط آه، البدن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب ألا الباب لا الباب ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله وإن كنتم من قبله لمن الضالين ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أبناءكم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرًا فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة وما له في الآخرة من خلاق ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب بارك الله لكم وأعزكم الله آه، إن شاء الله في الحلقة القادمة بإذن الله تبارك وتعالى نتواصل ما بدأناه من إبدال ورش وإن شاء الله في الحلقة القادمة إبدال الهمز المتحرك بإذن الله تبارك وتعالى مع بعض الفوائد الهامة التي تقال لأول مرة في حلقات رواية ورش في الحلقة القادمة إيه هي؟ انتظرونا الخميس القادم بإذن الله تبارك وتعالى هذه الدنيا كساعة اجعلوا الأعمال طاعة واشتروا الخير بضاعة من يدي الهادي محمد هذه الدنيا تزول والبقاء فيها لا يطول وغدا في البعث نقول اشفع لنا يا محمد أعزكم الله وبارك الله لي ولكم في القرآن العظيم مع الخميس القادم بإذن الله تبارك وتعالى أنتصركم أحسن الله إليكم وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته